أعزائي المشاهدين أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج أسئلة عن الإيمان ومعنا أيضا ضيفنا الكريم جناب القمص زكريا بطرس أهلا وسهلا بكم أهلا وسهلا بكم مرحبا بك اهلا وسهلا آه، وردتنا رسائل كثيرة منها هذه الرسالة أشاركها معكم السيد الفاضل نيافة القمص زكريا بطرس تحية واحتراما وإجلالا أما بعد أود أن أشكركم على برنامجكم العظيم الهادف الذي زادني إيمانا ومعرفة وأضاف لي من المعلومات التي قد تخفى عني آه، أناشد نيافتكم الإجابة على بعض الأسئلة التي قد تكون محيرة لي ولا أجد لها إجابة شافية هل صورة السيد المسيح التي نراها مطبوعة هي صورته الحقيقية أم لا ثم أن هناك صور كثيرة له نجدها مختلفة كثيرا عن بعضها فهل فيهم صورة حقيقية وأيهم هذه وإذا لم يكن فيهم صورة حقيقية فلماذا نقبل هذه الصور في حين أنه مكتوب في الكتاب المقدس لا تصنع لك تمثالا أو صورة لتعبدها في هذه الحالة نكون قد خالفنا وصايا الرب سؤال قيم يا أخت منال شكرا وننتظر الإجابة أيضا أنا أعرف أنه في الإسلام أن ال- ال- ال- التماثيل حرام أو الأصنام أن التماثيل لها علاقة بالأصنام هو الأصنام طبعا تفضل حلو بس في حتى استدراك بسيط انا لست صاحب نيافه انا يسموني قدسك يعني نعم ف- صاحب النيافه دي رتبه اعلى مني أيوه آه، بالنسبه لصور المسيح نعم آه، الصوره ماخوذه من صوره الكفن المقدس الكفن بتاع المسيح عثر عليه وبيعرض في تورينو آه، الكفن نفسه وفي صورة مطبوعة أجريت عليها أبحاث في مراكز الفضاء فوجدوا إنها مش مرسومة لا بزيت ولا بألوان ولا بأي حاجة المسيح وهو بيقوم من بين الأموات آه، الضوء بتاع القيامة اللاهوت طبع زي القنبلة الذرية طبع الصورة بتاعت المسيح بجراحاتها وبوجهه وبظهره على الكفن من قدامه ومن ورا الكفن ما كانش بيتلف كده الكفن كان بيبقى من الوش والظهر من فوق لتحت مم.
فالصورة بتاعت الكفن موجودة ومنها أخذت كل هذه الصور كل بلد أخذتها وحطت عليها الانطباع بتاعت الفن بتاعها نعم لكن الملامح أساسية أما عن ال- آه، الوصية الخاصة لا تصنع لك صورة آه، مما في السماء وما على الأرض لا ت- تص- لا تسجد لهن ولا نعم.
تعبدهن الفكرة في الآية النفي هو نفي العبادة نعم والسجود له بدليل انه في نفس السفر اللي ذكر فيه هذا يعني في اصحاح 20 ذكر لا تصنع لك صورة ولا تمثال نعم اهي لا تصنع لك صورة ولا تمثال لا تسجد لهن ولا تعبدهن في نفس السفر اصحاح 25 مهم.
يقول وتصنع غطاء من ذهب نقي طوله ذراعان ونصف الى اخره وتصنع كروبين من ذهب صنعت خراطة كذا تصنع كروبا واحدا على الطرف من هنا وكروبا على الطرف من هناك مهم.
مش عشان خاطر يسجد ليها أها.
وكان الستاير ايضا قايل لهم انه تعملها بالكروبين تصنعون الكروبين على الكروبين يعني الملائكه النفي مش للصور مهم.
لكن النفي للعباده نعم لان الصور عباره عن ايه وسيله ايضاح illustration مهم.
وفي الاسلام ايضا الاصنام محرمه طبعا لكن ما تنساش ان لما دخل محمد الى مكه في الفتح دخل الكعبه وقال لهم شيلوا جميع الصور والاصنام مهم.
وجه حاطط ايده على صوره قال ما خلا هذه أها.
وكانت صوره العذراء والمسيح مم.
وظلت في الكعبه الى ان احترقت الكعبه بعدها بقرون هذه الصورة كانت موجودة في الكعبة في الكعبه ومحمد كان تاريخه السيره النبويه بيقول كده موجودة موجودة في سيرة ابن هشام الحلبي شيء عجيب اه فهي للإلستريشن نعم ما هيش للعبادة نعم شكرا آه نرجع إلى موضوعنا عن التساؤلات حول الإعجاز اللغوي في القرآن مع وجود أخطاء لغوية من نحو وصرف فما رأيك في قول القرآن إنه إنا أنزلناه قرآنا عربيا أيوة.
تفضل هو بالتأكيد في أكثر من تسع آيات نعم بتتكلم على إنه بلسان عربي مبين نعم في سورة يوسف وطه والزمر وفي الصلة والشورى والزخرف والأحقاف والشعراء والنحل وهذا لسان عربي مبين مم.
وأجمع المفسرين على كلمة مبين أي أفصح ما يكون من العربية أها فأنت مقتنع أنه بلسان عربي فصيح هكذا يقولون آه يعني أنت غير مقتنع
ما أنا أقتنع إزاي مم.
وأنا تحت إيدي ما, ما يزيد عن 275 كلمة ليست عربية في القرآن 275 بشهادة دائرة المعارف آه مش دائرة المعارف آه دائرة المعارف الإسلامية مم. مم.
الجزء 26 وفي صفحة 8222 فأنت تقول هناك تساؤلات عددها ما يزيد عن 275 بالتأكيد أها آه، مت- كلمة ده أهو الكلمات الدخيلة نعم لم يجد المفسرون الأوائل حرجا مم.
في الإقرار بوجود عدد كبير من الكلمات الدخيلة في القرآن أو في مناقشته وإلى آخره من هذا الكلام كلمات دخيلة يعني آه، ما معنى كلمات الدخيلة؟
أهو فصدر في تفسير؟
كلمات مستعارة من اللغة الأثيوبية والفارسية واليونانية والهندية والسريانية والعبرية والنبطية والقبطية والتركية والزنجية والبربرية
مم.
عدد كبير نعم من هذه الأمور جاء في الأثر عن ابن عباس ومن لف لفه كانوا يبدون اهتماما خاصا برصد أصول الكلمات وتحديد معانيها نعم لكنه بعد ظهور المبدأ القائل أن القرآن قديم ويتسم بالكمال ابتدأوا يغيروا من هنا ولكن لا القرآن عربي نقي ولكن هذا ما تذكره
دائرة المعارف دائرة المعارف الإسلامية من صفحة 8222 إلى 8224 بتقول هذا كلام مم.
بتقول ولكن عددا من كبار علماء اللغة مثل أبي عبيد لم يكفوا عن القول بوجود كلمات دخيلة أعجمية مهم.
في القرآن نعم وهناك عدد من الباحثين قد تحرروا تماما من الاعتبارات الدينية في بحث هذا الموضوع مثل السيوطي الذي أبدى اهتماما خاصا بالكلمات الدخيلة وحدد لها فصل كامل في كتاب الإتقان في علوم القرآن مم.
للكلمات التي ليست بلغة الحجاز فصل للكلمات التي بلغة ليست بلغة العرب مهم.
وتضيف الموسوعة دائرة المعارف الإسلامية أنه في دراسة مستقلة للمتوكل يقدم تصنيفا لعدد كبير من الألفاظ باعتبارها كلمات مستعارة من اللغة الأثيوبية والفارسية واليونانية والهندية والسريانية والعبرية والنب إلى آخره وهناك ودرج- كلمات من هذه اللغات كلها موجودة في القرآن آه مم.
هنوردها لك دلوقتي وتورد دائرة المعارف الإسلامية أمثلة ذكرها السيوطي عن العناصر الدخيلة في ألفاظ القرآن إذ قالت الكلمات التي تعتبر غير عربية على الإطلاق ومن المحال ردها إلى جذور عربية مثل مهم.
استبرق مم.
يعني الديباج الغليظ نعم الزنجبيل الفردوس وتذكر 275 كلمة غير عربية مم. آه هذه معلومات خطيرة جدا هل تستطيع أن تعطينا بعض الأمثلة من هذه الكلمات الأعجمية بالصور التي ذكرت فيها شوف عندنا آه، كتاب اسمه تأريخ القرآن تاريخ تأريخ تأريخ أها.
تأريخ القرآن نعم للشيخ إبراهيم لبياري مهم.
طبعا دار الكتاب المصري بالقاهرة سنة 1981 أورد بعض الأمثلة للألفاظ الأعجمية في القرآن مهم.
وأشار إلى كتاب البرهان في علوم القرآن للزركشي وكتاب الإتقان في علوم القرآن للسيوطي مم.
تحب تعرف بعض الألفاظ ومعانيها ومواقعها يا نعم أنا عاوز أسألك عن بعض الكلمات الأعجمية ولغتها الأصلية ومعناها بالعربي تمام كده نعم أول كلمة اللي هي ال- الطور الطور نعم
كلمة أعجمية أصلها إيه؟ سريانية معناها إيه؟ الجبل أها موجودة فين؟ سورة البقرة آية 63 مهم.
وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور يعني فرفعنا فوقكم الجبل الطور الطور نعم آه مش الطور بالته الطور الطور طب نعم يعني الجبل آه طفقا طفقة طفقا آه اتفق دي كلمة رومية مهم.
معناها قصدا قصدا آه، في الأعراف آية 22 واتفقا يخصفان عليهما آدم وحواء مهم.
من ورق ال- الجنة الرقيم مم.
كلمة رومية معناها اللوح في سورة الكهف آية 9 مم.
أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا آه، في كلمة أخرى هدنة هدنا كلمة عبرانية معناها تبنى هدنة آه. آه الأعراف آية 156 واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك آه، هد- يصح هدنة هدنا هدنا إليك سورة آه كلمة طه مهم.
اللي هي سورة طه نعم تغ- تستغرب إنها مش كلمة عربية نعم دي أصلا كلمة عبرانية معناها طأ يا رجل
مم.
طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشفى ماذا عن كلمة سينين ما لغتها الأصلية عبرانية عب- عبرانية عبرانية أها ومعناها حسن
حسن آه و- والتين والزيتون وطور سنين يعني جبل الحسن بيحلف به الحسن الحسن حلو آه الحسن نعم طيب وماذا عن كلمة السجل
آه، السج- آه، السجل آه، معناها دي فارسية ومعناها كتاب مم.
بال- هي تبدو لي والآية في لغة الأنبياء لب- آية 104 تبدو لي كلمة عربية كلمة فارسية فارسية نعم ال- الأنبياء 104 نعم بتقول يوم نطوي السماء كطي السجل مم.
للكتب الاستبرق فارسية معناها الغليظ أها جاءت في سورة الدخان 53 يلبسون من سندس واستبرق متقابلين مم. آه أو الس- متقابلين متقابلين آه.
السندس السندس هندية أصلها هندي آه. الرقيق من الستر مم.
في سورة الدخان 53 يلبسون من سندس واستبرق متقابلين مم. السري آه سرية السري سري.
كلمة يونانية معناها النهر الصغير أها في سورة مريم آية 24 فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا نهرا تشربي منه يعني.
مم.
فكلي واشربي آه ماذا عن المشكاة مشكاة كلمة حبشية أها معناها القوة في الحيطة فتحة في الحيطة مم.
في سورة النور الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح يعني حفرة في الحيطة أها حاطين فيها لمبة مم.
مم. في وما- وما- ناشئة الليل وماذا عن الدري الد- أوكي.
مش كده؟
نعم الدري كلمة حبشية برضه معناها المضيء مهم.
يقول آه، المصباح في زجاجة والزجاجة, ك- والزجاجة كأنها كوكب دري دري نعم
ناشئة الليل حبشي معناها قام من الليل مهم.
ودي مذكورة في المزمل آية 6 إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا نعم
كفلين حبشي مم.
معناها ضعفين في سورة الحديد 28 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتيكم كفلين من رحمته يعني مم.
ضعفين من رحمته.
وماذا عن القسورة القسورة كلمة حبشية معناها الأسد مم.
في المدثر آية 51 فرت من قسورة يعني فرت كأنها من أسد من الأسد مم.
وماذا عن الملة الأخرى آه، قبطية معناها الأولى يعني كلمة أخرى مش كلمة عربية ال- الملة الملة الملة الأخرى الأولى آه.
سورة آه، صاد آية سبعة معناها الأولى آه.
آه.
ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق الملة الآخرة اللي هي الملة الأولى وراءهم
نعم وراءهم مش ض- في ظهرهم مهم.
وراءهم كلمة قبطية معناها أمامهم سور- شفت ازاي؟ يعني وراءهم من الخلف لو كانت عربية مهم.
لكن لما بتيجي بمعنى امامهم بقت ماخوذه من القبطيه في سوره الكهف وكان وراءهم مش وراهم وكان وراءهم يعني امامهم ملك ياخذ كل سفينه غصبا مم.
وده في تفسير الطبري مش من نعم.
عندي أها قال وكان أمامهم ملك
أها وماذا عن بطائنها قبطية برضه طيب.
هو وما- وضد المعنى العربي بطن يعني بطن لو خدناها من بطن بطن من جوه الباطن، آه.
لكن في القبطية معناها ظواهرها من الخارج والآية كده الرحمن آية 54 متكئين على فرش بطائنها من استبرق مم.
يعني مظاهرها نعم.
استبرق أباريق فارسية أها معناها أواني في سورة الواقعة آية 18
إنجيل يوناني مهم.
معناها بشارة فلما نقول إنجيل متى يعني بشارة اللي بشرها فيها متى نعم بشارة مفرحة كلمة إنجيل وردت في القرآن أيضا آه ما عشان كده نعم ما دي كلها كلمات وردت في القرآن نعم.
مش أصلها عربي مهم. مهم.
مم. ويقولوا عليه بلسان عربي مبين مم.
لا مش مبين ده فيه كلمات من أعجمي.
لغات أخرى مم.
طيب آه، تابوت قبطية برضه معناها صندوق أها آه، جهنم
قبطية برضه آه جه- عبرية أبي من العبرية معناها النار ودي في سورة الأنفال 36 وماذا عن الزكاة تصور كلمة عبرية لا صدق كلمة عبرية معناها حصة من المال
وهي أصلا كلمة عبرية عبري يا لعجب عشان العجب.
اليهود اللي كانوا منتشرين في المدينة أها فاللغة بتاعتهم دخلت استخدمت مم. مم. سجيل سجيل دي بهلوية يعني فارسية فارسي بهلوية آه.
معناها الطين المتحجر رماهم بحجارة من سجيل مم.
طين متحجر
آه. سرادق فارسي معناها الفسطاط
الإيه الفسطاط خيمة آه خيمة نعم خيمة آه. ماذا عن كلمة سورة من صور السور الصورة أها كلمة أصلها سرية سريانية أها.
معناها سط فصل أو شابتر ها.
فصل من كتاب ماذا عن الفردوس الفردوس كلمة بهلوية هم.
معناها البستان مم.
والطاغوس كلمة حبشية مم.
معناها الأنداد طاغوت أنداد م. ماعون ها كلمة عبرية آه معناها القدر يس آه، نعم الماعون مم.
كلمة عبرية فتصور كلمات كثيرة مش- مش عربية.
275 كلمة احنا ذكرنا بس منهم 30 نعم 275 كلمة أعجمية وفي نعم.
النهاية يقول لك بلسان عربي مبين مم. هناك سؤال من الحلقة السابقة لم يدركنا الوقت أسأله ولدي سؤال أخير أيضا في هذه الحلقة السؤال من الحلقة السابقة هو سؤال روحي يقول لماذا خلقني الله وهذا سؤال يت- يسأله جميع البشر آه طبعا اتفضل في بعض ال- آه الناس يقولوا ربنا خلقنا لنعبده مم.
لتعبدون خلقنا عشان نعبده يعني الهدف عبادته في الحالة ديت الحقيقة بينظر إلى الله عايز ناس تعبده يخلقهم بالهدف العبادة لا في المسيحية بقى الله خلقنا من فيض حبه مم.
بيحبنا فخلقنا فاحنا لما عرفنا حبه حبناه حب شديد وقمة الحب هي العبادة أن نعبده نعم يقول لك فلان بيحب فلان لدرجة العبادة يعني ايه العبادة؟ يعني ملوش حقوق عنده مم.
العبد ملوش حقوق نعم فإذا العبادة نتيجة وليست هدفا نعم نعم وعشان كده المسيحية حب مم.
يقول لنا ربنا خلقنا بالمحبة وعايزنا نعيش وياه بالمحبة نحن نحبه لأنه هو أحبنا أولا
إذا ليس للعبودية
والا يبقى ربنا اناني ولا أن نكون عبيدا عبيدا لله احنا بمزاجنا بل نكون عبادا لله اه بمزاجنا نعم لكن لأن مش ده هدف ربنا نعم وعبادتنا لله هي نتيجة الإيمان به والحب والحب له فنسبحه اه ونرفعه ونعظمه ونمجده ونعظمه لانه يليق به هذا كله لكن مش هو خلقنا نعم ليه الهدف ده نعم لكن دي نتيجه الحب نعم في آه، واضحه واضحه قوي نعم الفرق بين الهدف وال- والنتيجه مهم.
مش كده الهدف ال- والنتيجه ال- ال- ال- ال- نعم الهدف يعني واحد هدفه يعمل كده مم.
لكن النتيجه نتيجه ما هيش الهدف لكن بعد تحقيق الهدف نحصل على النتيجه الهدف هو محبة إله أيوة والنتيجة هي العبادة هي العبادة شكرا آه، السؤال الأخير آه، هو ما هو المطلوب أن أعمله لأكون ليكون لي علاقة شخصية مع الله الله الله سؤال جميل قوي لأن كل مخلوق يحن إلى الخالق ده جميل قوي تفضل اللي أعمله إن أنا بس أسمع صوته لأن هو بيقول أنا واقف على الباب وأقرع إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه برنامجنا هذا قرعات من الرب على القلوب مم.
يقول انا هنا انت قاعد تسمع ما انتش جاي هبهزر ما انتش جاي كده لا ده في هدف وخطه نعم عشان تسمع فلما اسمع قراعات حبه افتح له قلبي هو قال كده انا واقف على الباب واقرع ان سمع احد صوتي وفتح الباب ادخل اليه ولما يخش الى حياتي تتكون علاقه شخصيه بيني ما بينه علاقه حبيه مبنيه على محبته ليا وهو اللي جالي عشان يخش قلبي مم.
فاذا انا اقبله اقول له اتفضل يا رب خش قلبي يعني يا ريت كل المشاهدين دلوقتي يقول وي- ويايا كده يا رب انت تقرا على باب قلبي مم.
انا افتح لك يا سيدي تفضل وحل فيا لاعيش في علاقه مقدسه معك علاقه شخصيه علاقه حبيه امين اشكرك آمين.
لانك سامع الصلاه واستجبت لطلبتي أمين أمين شكرا ماذا يمنع هذه رغبة وشهوة كل إنسان أن يكون له علاقة شخصية مع الله ما الذي يمنع الإنسان أن يصنع أو يتخذ هذا القرار
العوائق ممكن تكون في عوائق كتير قوي والعوائق كلها مني انا مش من ربنا مم.
لأن الله يريد أن الكل.
جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون نعم فإن كان هناك مانع فالمنع مني مم.
غلاظة قلب عدم رغبة خطايا أنا متعلق بيها مش مم.
عايز أسيبها عشان أعيش مع ربنا مم.
طب حضرتك، آه، عدم ثقة وإيمان إن العملية بسهولة نعم إن الرب ممكن يخش قلبي ببساطة إنه بيحبني مم. مم.
عدم ثقة عدم إيمان مش كده؟
نعم لكن لو كان الإنسان خالص في محبته لربنا خالص في توبته مم.
عايز يعيش لربنا فبالتأكيد الله يحقق له أمنيته بس هناك شيء آه، كبير أق- أقوى منا نحن البشر يفصلنا عن الله
خطية نعم شيطان أها خطية والشيطان مم.
فأنا أحطهم مع بعض طيب. الله إله محب بيدعوني إلى طريق الخلاص نعم ماشي مهم.
هيحرمني من ملذات جسدية لكن هيمتعني بالفرح الروحي مم.
والسلام القلبي الشيطان العكس بيديني لذة وقتية وينزع مني السلام مم.
أيهما أفضل ما كل إنسان ناصح نعم وبيشوف العروض اللي بتتعرض عليه وهو مسؤول عن اختياره فدلوقتي الله بيعرض حبه ويعرض مع الحب السلام والراحة والسعادة والأمان مم.
هنا في الأرض وهناك في السماء الشيطان يعرض الخطية واللذة الوقتية والمتعة الأرضية ويضيع ينزع من الإنسان سلامه مم.
وسعادته فيقعد تعبان وكل من يشرب من هذا الماء يعطش أيضا مم.
ولا شبع وعلى الإنسان العاقل أنه يفكر في حب ربنا والسلام معه وإغراء الشيطان مع فقد السلام لا سلام قال الرب الأشرار مم.
بل الأشرار كالبحر المضطرب الذي لا يستطيع أن يهدأ بل تقذف مياهه حمأة وطينا مم.
أما المسيح فقال سلامي أترك لكم سلامي أعطيكم تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيلي الأحمال وأنا أريحكم مم.
فنيجي ونرمي حلنا- حملنا عليه تعبنا مرضنا اكتئابنا ضيقتنا احتياجاتنا اقول له يا رب انت ابويا انا برمي كل حاجه تحت رجليك انت اللي بتعتني بطيور السماء مم.
فحياتي بين ايديك
الله كرم الإنسان جدا وأحبه جدا أتشارك معي بعض الآيات كيف الله أكرم الإنسان أي.
تفضل منها لا أعود أسميكم فيما بعد عبيد مم.
بل أحباء يا سلام أحباء مم.
أنا أكون لكم أبا وأنتم تكونون لي بنين وبنات يقول الرب القادر على كل شيء مم.
مش كده؟
مم.
يقول صرت عزيزا في عيني مكرما مم.
وأنا قد أحببتك أعطي أناسا عوضك وشعوبا عوض نفسك لا تخف لأني معك لا مم.
تتلفت لأني إلهك قد أيدتك وأعنتك وعضدتك بيمين بري لا تخف يا دودك يعقوب مم.
قد جعلتك مورجا جديدا محددا ذا أسنان تدرس الجبال وتزريها كالعصافة الله مواعيده حلوة لأولاده تعالوا إلي مم.
أعطيكم أمين. شكرا جزيلا آه، أعزائي المشاهدين هل سمعت الله يطرق على باب قلبك صار الله منذ الأزل أحب الإنسان وكرم وخلقه في أحسن تقويم وخلق الإنسان على شابهته فنحن مشابهين لله في الهيئة أحسن على أحسن تقويم والله يقول لك في هذا الوقت محبة أبدية أحببتك